انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
حبة أخلاق تدينا جمال عمره ما يروح حبة قيم تدينا عطر دايما ريحته بتفوح حبة مبادئ تدينا قوة وروح جمال المظهر دايما ظاهر لكن جمال الروح بيسحر قلوبنا وعقولنا فحبة محبة حبوب تزود المحبة حبة وتحلي أيامنا بحبوب كلها محبة
حبة محبة مع داليا الجوهري كل يوم أربع الساعة 11 الصبح على تسعينات اف ام
صباح المحبة وحلقة جديدة من حبة محبة على تسعينات اف ام ومعاكم داليا الجوهري يا رب تكونوا كلكم بخير وطيبين عاملين ايه بتوحشوني جدا بجد ان شاء الله كل حاجة تبقى تمام وزي الفل النهاردة حباية جديدة من حبوب المحبة بنقول ايه بقى على حباية النهاردة او قالوا ايه عن حباية النهاردة قالوا التجاهل وقت الغضب ذكاء والتجاهل وقت المتاعب والمصاعب إصرار والتجاهل وقت النصيحة غرور والتجاهل وقت الإساءة تعقل فمن تجاهل الإساءة مش عاجز على إنه يردها يرد عليها فمن تجاهل الإساءة ليس بعاجز عن ردها ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله ففي التجاهل أصدق الرسائل وأقواها فانتبه متى تتجاهل حباية النهاردة هي حباية التجاهل يعني هي مش شبه حباية المرة اللي فاتت اللي كانت التغافل احنا ساعات نقول ان هم زي بعض هم مش زي بعض خالص وهنشوف الفرق ما بينهم خلينا الاول نشوف ايه التجاهل ده التجاهل ده هو التظاهر بالتغافل او بالغفلة يعني بتعمل نفسك مش واخد بالك مطنش مكبر دماغك بتعدي بتفوت بس ما بتعديهاش وتنساها لا بتعدها وبتحطها غير بقى الغفلة ان احنا بنفوت وبننسى خالص اللي حصل يعني بنتغافل عن الخطأ ما بنعدوش وبنطنشه خالص وبننساه لكن في التجاهل لا لا لا خالص أنا بتجاهل عشان أنا مركز مع تصرفاتك وعامل نفسي مش واخد بالي مش واخد بالي بقى إيه دي حاجات كتيرة قوي هنشوف بقى ليه أهم حاجة إن التجاهل ده دائما وأبدا بيكون بسبب عدم الاهتمام لأنه أما بتتجاهل حد آه، وبتتجاهل تصرفاته او كلامه فده معناه ان هو بعيد قوي عنك وانت حطيته في مكان كده بعيد خالص فالتجاهل ده من الحاجات اللي احنا بنمارسها بقى طول اليوم تتجاهل كلامه وتتجاهل تصرفاته واخطاء وغلطات و... وتتجاهل ناس ب- في- بنفسها كده تلاقيك ما انتش عايز اصلا آه، تشوفها ولا تسلم عليها ولا تكلمها خالص فالتجاهل من الحاجات اللي احنا بنمارسها طول يومنا ومع كل الناس تقريبا إيه، التجاهل مش مع حد وحد لا يعني كلنا بنمارسه كلنا بنمارس التجاهل ده بس مع مين بقى احنا اللي بنختار وليه ليه بنتجاهل ناس تفتكروا ليه في ناس معينه احنا بنتجاهلها وليه وهل رسائل التجاهل اللي احنا بنبعتها للناس دي او اللي الناس بتبعتها لنا بنفهمها وهل الناس بتفهمها صح هل بتأثر على كل الناس ولا لأ؟ مستنية إجاباتكم على سؤال الحلقة اللي كان بيقول بتفهم رسائل التجاهل ولا بتاخد جنب كده وتعدي وخلاص وت- وتزعل بقى تقول ده انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه وخلاص مستنيه اجاباتكم وحكاياتكم من خلال تواصلكم على 01000 427 894 او من خلال ال comments on the live video المره دي بفكركم تاني انه على الصفحه الجديده بتاعه تسعينات FM Live 90 FM Live on Facebook
اعمل ناسيني يتعبني معاك خليني على نار كده بالايام سهر لي عيني في ليالي هواك لو كده يرضيك انا راضيه تمام اعمل ناسيني يتعبني معاك خليني على نار كده بالايام سهر لي عيني في ليالي هواك لو كده يرضيك انا راضيه تمام اعمل ما بدالك قلبك شاريني ودي فيها كلام ونسيني ده مين ما بلاش أفلام أعمل ما بدالك أعمل اللي بيحلالك يا نهار أبيض عالدلال والحلاوة والجمال بس عندي ليك سؤال هو أنت فاكرني مش فاهمة أنا قلبك يعني مهما هتداري بعينيك الغرام باين عليك والغرام مفهوش فصال أعمل ما بدالك وأعمل اللي بيحلالك يا نهار أبيض عالدلال والحلاوة والجمال بس عندي ليك سؤال هو أنت فاكرني مش فاهمة أنا قلبك يعني مهما هتداري بعينيك الغرام باين عليك والغرام مفهوش فصال
لسه معاكم في حبة محبة على التسعينات اف ام وكنا بنتكلم عن التجاهل وقلنا ان في فرق ما بينه وما بين التغافل ولسه هنشوف برضو الفروق كلها آه، التجاهل قلنا انها من الحاجات اللي احنا بنتعامل بيها طول اليوم مع ناس كتيرة قوي ومع حاجات كتيرة قوي في حياتنا التجاهل زي التغافل كده في سمارت تجاهل اللي هو التجاهل الذكي اللي اللي مطلوب ان احنا نبقى بنستخدمه طول الوقت عشان نحمي نفسنا من ناس كتيرة قوي ممكن تكون بتسيء لينا او بتأذينا او قصدها انها تشتت انتباهنا او تاخرنا وتعطلنا طول ما احنا ماشيين طريقنا إيه، الناس دي بتبقى صعبه جدا يعني انا بتصور انهم يبقوا زي الناس اللي ماشيه تحدف بالطوب و... وانت طول الوقت عمال تاخد الطوبه وتحدفها عليهم نفس الفكره كده التجاهل الطوب آه، سيبه يعني المهم انه ما يخبطش فيك وما يعوركش دي اهم حاجه و... وصدقني ان الطوبه دي لازم هترجع عليهم هم وهتخبطهم هم فلما هنتجاهل هتلاقي ان انت عمال تتقدم وتبعد عنهم قوي الطوب اللي بيرموه عمره ما هيوصلك يعني فكره بسيطه جدا عن التجاهل مع الناس المؤذيه التجاهل ليه استخدامات كتيره جدا آه، تجاهل بنتجاهل كلام ناس بنتجاهل تصرفات ناس بنستخدمه مع ناس كتيرة قوي ال- الأهم في التجاهل الذكي ده بقى هو آه، تجاهل حاجات كتيرة قوي ممكن تكون بتعطلنا وبتأذينا وبتضرنا يعني آه، مطلوب مننا جدا إن احنا نتجاهل الكلمات السلبية اللي ممكن يكون في ناس بت بتقولها لنا طول الوقت آه، ت- تحبطنا وتكسر مقادفنا وتقعد كده تسود الحياة في عينينا وبرضه ده لازم يخلينا نتجنب كمان الناس السلبية اللي هي بتبقى طول الوقت شكاية بكاية شايفة الدنيا سودة وعمالة تسودها في عينيك انت كمان يعني أي حاجة بتجرنا لورا وتخلينا ان احنا طول الوقت آه، متعطلين ومش مركزين في الحياة اللي احنا عايشينها ولا مستمتعين بيها بمشاكلها فده حاجات كلها لازم نتجاهلها نتجاهل كمان ال- الحاجات اللي بنقعد ان احنا نفكر في ال- الحاجات اللي حصلت لنا والمواقف اللي دايما بتخلينا نحس بالحزن والأسى والألم كل دي حاجات بتعطلنا كتير جدا دي من الحاجات اللي لازم نتجاهلها آه، بشكل كبير قوي طبعا بقى لازم نتجاهل الاشخاص اللي قاصدين ان هم يضايقونا ويأذونا ويستفزونا اللي هم عشان يخرجوا أسوأ ما فيك دول يعني الناس دي ما تدهمش بقى ما تنولهمش مرادهم مش دايما آه، ان انت لما ترد ال- الاساءه او تدافع حتى عن نفسك ان انت كده تكون دخلت معركه سويه وانك هتطلع منها كسبان حقيقي ده مش مش مهم قوي الا لما تكون الناس دي فعلا تستاهل او ناس يعني آه، على قدر كبير من الاهميه بالنسبه لك ولكن لو هم مش كده فهم ما يستاهلوش ابدا ان انت لا تضيع وقت ولا جهد ان انت حتى تفكر هم قالوا ايه ما ياخدوش من تفكيرك آه، ثواني حتى آه، مهم جدا ان تكون رسائل التجاهل دي واضحه جدا بالنسبه لهم لان هي بيبقى فيها قوه شديده جدا هي بتبقى قاسيه يعني اللي بيفهمها هي بتبقى رسائل قاسيه جدا فيها عقاب ممكن تستخدمه مع ناس انك بتتجاهل لما تلاقيه كرر الاساءه ولكن هو مش شرير مش وحش مش عايز يأذيك هو بقى مش مهتم مش يعني بيتصرف كده وخلاص وانت بتسكت فالدنيا ماشيه بتستخدم معاه التجاهل مره واتنين وتلاته آه، لحد ما تعلمه بس حاجه هتلاقيه هو بيتساءل بقى لان انت شخص تهمه هو مش قصده يعمل فيك كده ولكن الناس اللي بتبقى قاصده جدا انها آم، تضايقنا وتاذينا فده طبيعي جدا ان احنا آه، نتجاهل تصرفاتهم وصدقوني دي يعني نفس فكره ال- خاصيه التدمير الذاتي اللي عندهم حقيقي آه، هم اللي بيتعبوا جدا من التجاهل ده ما بيستحملوش لان هو كل اللي بيعملوه ده للفت الانظار ولانك آه، تطلع من ال- ال- الكورنر اللي انت قاعد فيه بعيد عنهم بروقان عايش حياتك بتتقدم وبتعمل كل اللي انت عايزه وده بيستفزهم جدا فبيبقى كل الهم عندهم دلوقتي ان انت تخرج وتطلع وترد وتدافع وتخش في معركة يعني ايه ما ملهاش اي لازمة واتصور انك مش هتبقى قدها لان هم اللي جروك للحتة بتاعتهم زي ما قلنا كده ما تسمحش لحد ابدا يجرك للحتة آه، اللي هي مش من مستواك فما تنزلش لمستوى الناس دي وتفضل ترد على كل كلمة وترد الإساءة بالإساءة مش هتنتهي هتبقى دايرة مش بتخلص وهتتضر انت منها جدا التجاهل هنا بقى هو سيد الموقف إيه تفتكروا ان التجاهل ممكن يكون من شدة الاهتمام تخيلوا بقى ان شكسبير بإحساسه العاطفي ال- الجميل ده آه، شايف انه ال- الاهتمام ممكن يكون آه، تجاهل شديد جدا فبيقول انه لما حد يتجاهلك جدا ويبالغ في التجاهل تاكد انك اهم واحد عنده فممكن تكون المبالغه في التجاهل اهتمام شديد تخيلوا بقى ممكن وجهه نظر برضو بس ممكن برضو تكون المبالغه في التجاهل هي رد على اساءه شديده جدا وانك متاكد ان الناس دي ما تستاهلش ممكن برضو وبرضه بنلاقي بقى أفلاطون بيقول بقى بالفكر المنطقي جدا جدا إن لما شخص بيحب يتجاهلك وبيبتدي فعلا إنه يتجاهلك فهو بيديك رسالة بيقولك أخرج بره حياتي وده منطقي برضه جدا جدا وأنا مقتنعة بيه جدا الحقيقة إيه الا لو حد بس زعل من موقف وحب انه يوضح الموقف بيجي بعد كده بقى عتاب يعني يبقى فيه عتاب وخلاص الدنيا تمشي زعل من موقف تجاهل تجاهلك شويه عشان يحسسك انه زعلان وبعدين او على ما يهدى يعني ما ده ممكن برضه وتلاقي بعد كده الدنيا مشيت ولكن ال- المبالغه في التجاهل ممكن تكون بسبب آه، المبالغه في الاساءه برضه من ال- من الناس التانيه آه، خلينا بقى نشوف آه، دوستويفسكي قال ايه ده بقى واقعي جدا وجاب من الاخر خالص الحقيقه يعني وكانه عايش معانا النهارده قال تجاهل فانت لو وقفت على كل موقف وكل حاجه بتعملها الناس فانت هتكره الكل تجاهل عشان تقدر تعيش في مجتمع مليء بالمنافقين يعني هي سوداويه شويه بس هو مليء فعلا بالمنافقين فلطيف جدا ان انت تتجاهل حتى اللي بيكرهك يعني مش معنى ان في حد بيكرهك ان انت آه، تفضل بقى تكرهه وتقول للناس ده بيكرهني وده بي... خالص تجاهله تماما وهيبقى حاجه لطيفه قوي لو انت اتعاملت معاه بمنتهى اللطف صدقني انت هتبقى بتقتله بتقتله فيعني خلينا احنا دايما الاحسن والكويسين بس المهم ان الحاجات دي ما نبقاش محوشينها جوانا كده وقاعدين مخنوقين ومضغوطين لا الموضوع ببساطه شديده جدا احنا بنتجاهل لان الدنيا فيها ده وفيها ده المهم محدش ابدا يعكر مزاجنا شفتوا بقى دي احلى حاجه على الصبح مستنيه اجاباتكم على سؤال الحلقه اللي كان بيقول بتفهم رسائل التجاهل ولا بتزعل وتاخد جنب كده يعني لو حد تجاهلك هتفهم هو قصده يقول ايه ولا لا احكي لنا كده من خلال الكومنتس on the live video on the official page 90s FM live على الفيسبوك او من خلال تواصلكم على 01000 427 894
طلب السماء حبيبي قلت سماء حبيبي ورجع لي نادل على كان راح اللي راح حبيبي وفي قلبي ارتاح حبيبي ودويته من جرح الزمان طلب السماء حبيبي قلت سماء حبيبي ورجع لي نادل على كان راح اللي راح غير أمري كل ساعة قلبه بحال مرة يجيني ومرة نسيني ومنسيني راح بالبال كل ساعة قلبه بحال مرة يجيني مرة نسيني ومنسيني راحة البال قلت انساه الشوق بكى لكن رجع تاني يبعد وينساني لكن رجع تاني يبعد وينساني ويا ريت يا ريت يا يا ريتني ما قبلت السماء طلب السماء حبيبي قلت سماء حبيبي ورجع لي نادم عليك راح اللي راح حبيبي وفي قلبي ارتاح حبيبي ودويته من جرح الزمان طلب السماء حبيبي قلت سماء حبيبي ورجع لي نادم عليك ودويته من جرح الزمان لكن رجع تاني يبعد وينساني لكن رجع تاني يبعد وينساني ويا ريت يا ريت يا يا ريتني ما قبلت السماء طلب السماء حبيبي قلت سماء حبيبي ورجع لي نادم عليك راح اللي راح حبيبي وفي قلبي ارتاح حبيبي ودويته من جرح الزمان
لسه معاكم في حبة محبة على تسعينات اف ام وكنا بنتكلم عن حباية التجاهل وقد ايه احنا بنستخدم التجاهل ده طول يومنا مع كل الناس المهم ان احنا نستخدمه استخدام ايجابي آه معانا تليفون نقول الو الو صباح الخير صباح النور ازاي حضرتك يا استاذه داليا الحمد لله تمام مين معايا مع حضرتك محمد فؤاد عملت مع حضرتك مداخله الحلقه اللي قبل اللي فاتت اه اهلا وسهلا انا انا أهلا.
فاكره فاكره القصه بتاعت ال- التلات شيوخ المراه والشيخ الثلاثه بالظبط.
حضرتك سمعتيها ولا لا اه سمعتها انا طلعت عارفاها بس يمكن اسمها اللي ما كنتش فاكراه قوي ايوه لا هي بتحمل معاني جميله ولايقه على البرنامج بجد واهداف البرنامج حقيقي هو اهم حاجه المحبه يعني هي كانت اختارت المحبه وهو المحبه اللي هجيب اي حاجه في الدنيا بعد كده بالظبط صح بيجي وراها النجاح والثروه يعني كل حاجه آه صح هي اخبارك ايه المحبة بقى يا هي استاذ الأساس.
محمد
اه وحضرتك برضو انا نسيت المره اللي فاتت اطلب اغنيه فان شاء الله بعد المداخله احب اسمعها يعني طب تمام آه.
بس تطلبها ونشغلها لك بقى في الحلقات الجايه لان دي بتبقى معانا من بدري الاغاني معانا من بدري قول لي بقى عايز اغنيه ايه اغنيه آه، آه، لايقه برضو على البرنامج روح للناس يا حب آه، يسرى يسرى خلاص لا آه.
هنحطها معانا ان شاء الله اكيد ان شاء الله هستناها المره الجايه باذن الله ان يعني شاء الله قول إن لي شاء بقى الله.
بتفهم رسائل التجاهل او بتبعت رسائل تجاهل بتستخدمه ازاي
هو حضرتك لا هو انا بفهم اه رسائل التجاهل والتجاهل ده هو على فكره سلاح آه، قوي جدا جدا يعني آه، اقوى من الكلام يعني يعني يعني عشان كده بيقول لك آه، اذا كان الكلام من فضه فان آه، الصمت آه، من من ذهب يعني دي حقيقه فالصمت ده نوع من انواع التجاهل اللي انت اللي قدامك اصلا م م م- يعني انت بتخليه في حيره طب هو مش عايز يتكلم هو ماله في ايه بالظبط آه.
ف- فسلاح التجاهل ده من الاسلحه القويه انا طبعا ل- لو حد هيدي لك بقى بالنسبه لي انا لو حد هستقبل منه رساله تجاهل بتبقى بتختلف من شخص لشخص يعني لو والدتي بتتجاهلني آه غير آه لو مراتي مثلا بتتجاهلني او مثلا حد لسه عارفه جديد بيتجاهلني كل واحده بيبقى ليها رساله شكل يعني بالظبط او بفهمها بطريقه شخ... آه، ش- شكل تاني يعني انما التجاهل حضرتك ده ما ينفعش غير مع شخص فعلا انت عملت معاه كل السبل وخلاص هو للاسف عارف انت م- مش عايز يفهم مفيش فايده حاولت- اه او مفيش فايده مفيش فايدة هو التجاهل آه.
فعلا بن... بنختاره هو آه.
والصمت لما بيكون مفيش فايدة يعني بالظبط كده.
هيبقى حرق بنزين على الفاضي زي ما بيقولوا كده آه، بالظبط فانت خلاص بقى عندك زي لا مبالاه مع الشخص دوت ومهما عمل انت قلت ده ما منوش فايده فخلاص انا هتعامل معاه خاطبوا الناس على قدر عقولهم وخلاص آه، كانه مش يعني موجود اريح يعني إيه؟
في نوع من انواع التجاهل كده كان الشخص ده مش موجود
بالظبط وده على خالص.
فكره بيبقى قاتل.
صعب قوي اللي بيفهم يا استاذه آه، داليا آه. هي في صعب ناس جداً.
بتفهم بس بتبقى قاصده برضو انها تكمل اذى فبتتخطى ده يعني اعتقادا منها انها هتعرف برضو تستفزك هتعرف برضو تخليك تبطل تجاهل يعني بيبقى عندهم غرور كده بيخليهم يفضلوا يحاولوا برضو ده بقى هينطبق عليه المقوله اللي بتقول ايه هناك اشخاص ان ده بيأذيك هناك اشخاص خسارتهم اكبر مكسب دي حقيقه
ده اللي لازم تعمل معاه كده دي حقيقه مفيش غير كده في ناس كتير لا.
فعلا خسارتهم تبقى مكسب يعني بتبقى مش مكسب.
طبيعي والله اه تبقى نعمه آه من عند والله.
ربنا اه والله فعلا دي حقيقه يعني ربنا و- يبعدهم وأنا- عننا آه وانا بسعد بالمداخله مع حضرتك يا استاذه داليا والله احنا لسعداء جدا وانا والله كنت عايز بالمداخلة اعمل بتاعتك.
مداخله الحلقه اللي فاتت بس كان عندي مشاغل كده لا ف- مستنيينك ان شاء الله الحلقه الجايه ونحاول نحط باذن الله اغنيه يسرى ان شاء الله هنتظرها الحلقه الجايه وشكرا لحضرتك او لكل اسره البرنامج شكرا ليك شكرا العفو مع مع السلامة.
السلامه مع السلامة. زي ما استاذ محمد كده قال بالظبط ان ال- التجاهل سلاح آه، فظيع وقاتل جدا فهو حقيقي حتى الشخص المؤذي ده اللي بيفضل يحاول برضو ال- سلاح التجاهل ده بيستفزه جدا لان هو بيبقى مش قادر يتصور ان هو ايه ده هو انا مش موجود ازاي انا مش قادر اثر فيك كده باي شكل من الاشكال ايه ده ده انا هوا والله يعني الهوا حتى بنحس بيه بيبقى نسمه كده حلوه بنستناها لكن هو ما بيبقاش حتى هوا ففعلا زي ما قال كده استاذ محمد خساره الناس دي مكسب غير طبيعي نعمه وفضل من عند ربنا وربنا يبعدهم عنا من الاساس يعني ما يبقوش موجودين في حياتنا خالص التجاهل مهم قوي التجاهل الايجابي اللي هو يحافظ على سلامنا النفسي طبعا من ضمن الحاجات اللي في التجاهل الايجابي دي هي تجاهل المخاوف اللي بتبقى مخوفانا ان احنا نتحرك او نجرب حاجه جديده او نغير شغل او نغير آه، حاجه في حياتنا يعني المخاوف اللي بت- تحجمنا دي وتخلينا مش بنتحرك آه، دي بتبقى حاجه صعبه قوي لازم نتجاهلها الاصوات اللي بتبقى في دماغنا اللي بتقعد لا لا لا ما تعملش كده لا لا لا لا خليك كده احسن كل الحاجات اللي بتخليك تستسلم وما تتقدمش دي كلها اصوات و- ومخاوف لازم ان احنا نتجنبها تماما ونتجاهلها كانها مش موجوده آه، لان دي بتبقى حاجه من الحاجات الصعبه جدا واللي بتاثر علينا آه، جدا آه، نتجاهل زي ما قلنا الكراهيه نتجاهل النقد الهدام اللي هو طول الوقت بيكسر فينا و- ويبقى فيه تبكيت لان الناس دي ممكن تكون آه، قصدها كويس وممكن تكون هي سوداويه بطبعها وممكن تكون قصدها انها تكسرنا فعلا وتحبطنا وتخلينا ما بنتحركش فما نديش فرصه لحد ابدا الثقه بالنفس هنا هي السر طول ما انا آه، عارف ان انا عامل اللي عليا ومتوكل على الله و- وواخد قراري صح خلاص انا ما يهمنيش الكلام اللي ما, ما بيجيبش ولا بيودي ده بقى بصراحه انا بعتبره لا بيجيب ولا بيودي يمكن بس هو آه، بي بيأخر جدا لانه بيعطل الواحد عن انه يتحرك او يعمل اي حاجه هو شايفها صح بيرجع بعد كده يندم ويقول يا ريتني كنت من الاول آه، ما سمعتش لكلام حد وعملت اللي انا عايزه كان في زمان بقى قصة وأنا صغيرة فاكراها جد كويس قوي كان اسمها لن ترضي كل الناس القصة دي ما قعدت أقراها آه، يعني أثرت فيا قوي لأنه هو كان موقف وكل الحلول كل الحلول الناس انتقدتها واعترضت عليها فأهم حاجة هنا نتجاهلها هو كلام الناس طالما أنا ماشي صح وبما يرضي الله وبما يرضي ضميري الناس بقى تقول اللي تقوله فتجاهل كلام الناس اللي ما بيسكتوش ومش هيسكتوا ومش هيبطلوا كلام ده من الحاجات المهمة قوي لان فعلا القصه دي دوروا عليها بقى هتلاقوها مهمه قوي لن ترضي كل الناس مهما عملت كل الحلول اتحطت ووجد من اعترض عليها ما اتفقوش ابدا على حل واحد او على موقف واحد فدي من الحاجات اللي لازم نبقى حاطينها قدام عينينا ان احنا نتجاهل كلام الناس او هيقولوا علينا ايه لو احنا غيرنا حاجه في حياتنا او عملنا حاجه المهم هنا ان انا اكون بعمل الصح والصح اللي هو ده لازم يكون بما يرضي الله ويكون كمان آه، ضميري فيه مرتاح ومراعي مصلحتي فيه جدا يعني برضو مش ماشي كده ايه ما تبقاش العملية مش محسوبة لازم كل حاجة تبقى محسوبة لكن تجاهل كلام الناس ده من الحاجات المهمة جدا وزي ما قلنا بقى تجاهل الأشخاص السلبيين آه، من الحاجات برضو ال- المهمة قوي بقى إن ما يكونش في تجاهل سلبي إزاي ان انا ما اتجاهلش مشكله واضحه قوي قدام عيني ويبقى عندي لا مبالاه ما اهتمش بيها خالص واتجاهلها واقول اصل ده تجاهل وهي هتخلص لوحدها ممكن تبقى حاجه بسيطه وتخلص لوحدها ولكن ممكن تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما تخنقني على الاخر وتبقى كميه مشاكل ملهاش حل فالتجاهل ال- المشكلات الواضحه جدا ده مش من الحاجات الذكيه جدا ولا من السمارت تجاهل احنا اتفقنا كل حاجه في حياتنا بقت سمارت فلازم اكون بالقدر الكافي من الذكاء ان انا اعرف امتى اتجاهل المشكله دي وهي هتعدي وامتى لازم انا اقف واواجه واخد موقف واحلها و... او اشوف ايه الحلول المتاح يعني لازم اتصرف انما اتجاهلها تماما وكانها مش موجوده لحد ما تكبر بقى وتكبس على نفسي دي هتبقى صعبه جدا فده مش تجاهل ذكي خالص ما نسيبش المواضيع تكبر مهم قوي ان احنا نعود نفسنا على التجاهل مش كل اللي يتقال آه، يستحق الرد عليه ولا كل حد بيقول حاجه يستحق ان احنا ننتبه ليها ونرد عليه مهم قوي ان احنا نختار معاركنا زي كده الجمله الشهيره اللي بتتقال آه لما تعادي استنضف ما تسمحش لحد ان هو يجرك لمعركه آه اقل من مستواك بكتير آه عاملوا الناس كانهم كتاب تصفحوا فيه زي ما انتوا عايزين تجاهلوا السخيف منه وقطعوا الوحش منه وبعدوه عنكم واعتبروه مكسب وتوقفوا عند الجميل واهتموا بيه جدا وزي ما بيقولوا كده التجاهل صدقة جارية على فقراء الأدب سعدت بيكم جدا مستنياكم الأربع الجاي إن شاء الله وحباية جديدة من حبوب المحبة
عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بحر الطيبة تعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بحمد بتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا مش اللي شيلة مش شيلتنا نخش ليلة مش ليلتنا ما فقدنا السيرة بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا بحياتنا عملنا حاجات كتيرة بدينا